سعد بنور نبي الوفا نفوق من الكابوس وناخد دروس ترقي النفوس مع المصطفى مع المصطفى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم في لقائنا الثاني مع ليلة في بيت النبي حبايبي في كل مكان يعني أسعد الله مساءكم وأسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم على حوض النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا إنه ولي ذلك والقادر عليه في الحلقة الماضية قلنا هنقدم مقدمة للكلام عن ليلة في بيت النبي وجميل قوي قوي ان احنا نسعد ونستمتع ونعيش احلى لحظات حياتنا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم عمرك تخيلت في حياتك انك ممكن في يوم من الايام تشوف النبي ولو مرة في المنام عمرك تخيلت في حياتك انك ممكن في يوم من الايام انك تعيش في زمن النبي وإنك تكون في بيت النبي أتذكر أن واحد مرة من التابعين يعني تلميذ من تلاميذ الأئمة الكبار قال للشيخ بتاعه قال له أمنيت عمري أشوف النبي صلى الله عليه وسلم قال له هقول لك على حاجة حلوة قوي وعندي طريقة جميلة جدا ليك إن شاء الله لو عملتها هتشوف النبي صلى الله عليه وسلم قال له طب ازاي قال له تعالى لي الليله دي انا عازمك عندي على العشاء وان شاء الله اخليك الليله دي تشوف النبي صلى الله عليه وسلم في المنام قال له طيب المهم راح التلميذ دوت لشيخه وراح البيت عنده فالشيخ الكبير بقى الإمام الكبير ده وصى زوجته إنها تعمل أكل كتير جدا جدا وتحاول تخلي الأكل كله مليان ملح وبعدين حط الأكل قدام تلميذه فتلميذه قال له اتفضل يا شيخ قال له لا كل يا ابني أنا خلاص كلت الحمد لله وسبقتك كل بالهنا والشفا قعد التلميذ ياكل وياكل وياكل فوصل الأكل مليان ملح فمكسوف يقول لشيخه إن الأكل مليان ملح فطبعا غصب عنه من باب الأدب قعد ياكل وخلاص كل وشبع تمام وبعدين قال للشيخ بعد اذن حضرتك فضلت الشيخ يعني لو شويه ميه قال له سبحان الله سامحني يا ابني والله الميه مش موجوده مقطوعه دلوقتي فان شاء الله يعني هتقعد معايا لحد اما نيجي قبل الفجر كده بساعه هنقوم نصلي قيام الليل اجيب لك ميه تشرب وتتوضى ونصلي مع بعض قيام الليل ونصلي الفجر وان شاء الله الدنيا تبقى جميله نام دلوقتي يا ابني عشان تلحق تقوم ايه تصلي قيام الليل نام التلميذ وبعدين جه في الثلث الاخير من الليل صحي عشان بقى يقوم يصلي وعشان يشرب ميه فالشيخ بتاعه ساله قال طمني شفت ايه الليله دي في المنام قال له شفت ايه رأيت أنهارا تجري وبحارا تتدفق وأمواج يجري بعضها فوق بعض والسماء تمطر وكل اللي شايفه ايه مية فقال له نعم صدقت نيتك فصدقت رؤيتك ولو صدقت محبتك لرأيت النبي في المنام صلى الله عليه وسلم ما ننساش أبدا كلمة أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه لما كان بيقول بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيكلم بعض التابعين وبعض الصحابة وهو بيبكي ويقول والله ما مرت بي ليلة بعد موت النبي إلا وأنا أرى فيها حبيبي في المنام صلى الله عليه وسلم كل ليلة كان أنس بن مالك كان بيشوف النبي صلى الله عليه وسلم لو صدقت محبتك لرأيت النبي في المنام مش مرة في العمر بل كل ليلة بفضل الله سبحانه وتعالى أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم مش بقى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم يجمعنا وإياكم على حوض النبي ثم يجمعنا في جنة الفردوس مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لننعم في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر تعالوا نبدأ لقاء ليلادي ليلة في بيت النبي استحضر حضرتك المعنى واستحضري حضرتك الموقف الجميل العظيم الموقف اللي فعلا الإنسان ممكن يفقد فيه عقله صوابه ويفقد كل أحاسيسه إن لما يتقال له تعالى الليلة دي أنت على موعد هتخش بيت النبي هتحضر أول ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم تعالوا نشوف ونعيش الليلة دي مع أسعد زوجين على وجه الأرض مين هم أسعد زوجين؟ النبي محمد ما تصلى عليه عليه وآله وسلم وأمنا عائشة رضي الله عنها وعن أبي عين هنعيش أول ليلة وهي ليلة جميلة قوي هنعد زوجين رغم انشغال النبي عليه السلام بتبليغ الدعوة وهداية الأمة ورغم انشغاله بالغزوات والسرايا ورغم انشغاله بأحوال أصحابه وأزواجه رغم كل دوت خصص وقت عشان يقعد مع أمنا عائشة ويستمع إلى حديث طويل جدا جدا مع أمنا عائشة أخوي وحبيبي أسألك سؤال قبل ما نبدأ الحلقة ايه اخر مرة قعدت فيها مع زوجتك انتوا الاتنين تتكلموا كده وتأنسوا بعض بحديث جميل وشيق كان من امتى فاكر حضرتك اخر مرة قعدت فيها مع زوجتك فكرت مرة تخلي وقت مخصص لبيتك فكرت مرة تجمع زوجتك وولادك حبايبك وتقعد تحكي لهم سيرة النبي تقعد تكلمهم عن الصحابة تقعد تحكي لهم حكايات أمهات أمهات المؤمنين فكرت تقعد تكلمهم عن أخلاقيات المسلم عن السلوكيات فكرت تقرأ معهم من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم فكرت أن أنت تعلمهم أحاديث النبي من رياض الصالحين أو من غير ذلك من الكتب المفيدة فكرت في ده كله بلاش ده كله فكرت مرة تقعد مع زوجتك وتتكلموا مع بعض كده وتقول لها ايه اللي مزعلك ايه اللي مضايقك طب بتحب ايه وبتكره ايه فكرت مرة تعمل جلسة زي كده ولو مرة كل شهر لمدة ربع ساعة فكرت تعمل كده عارف لو عملت كده يقينا هتتحل مشاكل كتيرة جدا جدا في حياتنا يقينا والله لان كتير من الازواج النهارده مع انشغاله طبعا بمطحنه الحياه والشغل واكل العيش ولقمه العيش والكلام ده كله بقى اخر حاجه يفكر فيها واخر حاجه حاططها في الجدول بتاعه هو انه يقعد مع زوجته حبيبته مع اولاده عشان يكلمهم ويذكرهم بالله سبحانه وتعالى مع ان هم لو ما اكلوش يعني كبيرها قوي هيجوعوا بس هياكلوا برضه ولو عطشوا هيعطشوا لكن هيشربوا برضه ولو حصل لهم اي حاجه هتتعالج إنما لو في الآخر عياذا بالله كانوا داخلين النار فما فيش أي نجاة منها قال جل وعلا يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم أيوة كده عايزك معايا على طول كده كل ما أقول لك حبيبك البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه أظن ما فيش حد قاعد قدامي بخيل إن شاء الله الكل كرماء صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته تعال نشوف حبيبك صلى الله عليه وسلم وحبيبنا كلنا رغم كل انشغالاته دي كلها بهداية الأمة كلها والغزوات والسرايا ومشاكل الصحابة وما ورغم ده كله خصص وقت جميل وطويل جدا جدا عشان يقعد في ليلة من الليالي اللي أول ليلة إن شاء الله عشان يقعد مع أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها ويبتدي يسمعها وهي عمالة بتحكي له بعض الحكايات الجميلة أو بالبلدي كده بتحكي له حكاية 11 زوجة جلسوا مع بعض في الجاهلية قبل الإسلام وقعدوا اتفقوا مع بعض والحديث في البخاري ومسلم اتفقوا مع بعض وهو مشهور بحديث أم زرع فاتفقوا مع بعض ان هم يقعدوا مع بعض وكل واحدة فيهم توصف زوجها وما تخبيش أي حاجة أبدا من مواصفات زوجها بالبلدي كده هي كانت جلسة غيبة يعني طيب تسأل سؤال أكيد حضرتك وأكيد حضرتك هتسأل نفس السؤال ومعقولة أمنا عائشة تقعد تحكي للنبي مج- مجلس غيبة أو جلسة غيبة والنبي يقرها على ذلك خد بالك أخويا وحبيبي معلومة كده حلوة على الماشي كده بس برضه بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم أخويا وحبيبي إذا ذكرت شخصا ولم تعين اسمه خد خد بالك ولم تعين أي قرينة تدل اللي بيسمعك على إن الشخص ده هو المقصود بفلان فلا تعتبر غيبة يعني لو جيت قلت لك دلوقتي إيه تخيل من سنة كده قابلت واحد بخيل فبتكلم معاه فما رضيش يعزمني على حاجة ساعة هل أنت عرفت مين دوت طبعا ما عرفتش صح كده وبالتالي فلا تعتبر غيبة هنا من عائشة لم تعين أي حد خالص بالمرة من الذين ذموا أزواجهم بالإضافة لده كله أن ده كان مجلس كان في الجاهلية المجلس دوت كان في الجاهلية واضح كده يا جماعة يبقى مجلس كان في الجاهلية ولم يعين أي حد فلا تعتبر غيبة دي نقطة النقطة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليقر أمنا عائشة أبدا لو كان ده آه، ذكر فيه غيبة لحد كان النبي صلى الله عليه وسلم سينهى أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها لأن النبي هو اللي نهى الأمة عن الغيبة يا جماعة الخير قال صلى الله عليه وسلم حينما ذكر الغيبة قال أتدرون ما الغيبة قالوا آه، آه، الله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بما يكره فقال واحد من الصحابة قال يا رسول الله أرأيت إن كان فيه ما أقول يعني هو راجل بخيل وأنا قلت إن هو بخيل يعني ما قلتش حاجة جديدة قال إن كان فيه ما تقول خد بالك بقى فقد اغتبته طب وإن لم أكن في لم يكن فيه ما أقول فقد بهته ظلمته يعني أضفت إلى الغيبة البهتان والظلم عياذا بالله ربنا يعافينا ويعافيكم والغيبة بتاخد الحسنات و- وعياذا بالله ربنا يعافينا ويعافيك بتاخد ثمرة عمرك كله اسمع الحديث الجميل ده بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيوة كده عايزين نسمع كده كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس وخد بالك بقى أحلى حاجة في المعلومة إنك ما تقولهاش لحد إلا من خلال سؤال وده كان اسلوب جميل قوي بيعلمه النبي للصحابه لما كان يقول لهم معلومه كان يسالهم اتدرون ما الغيبه؟ آه، أتدرون من المفلس واخد بالك ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند إلى آخر الح- الحديث قال أتدرون من المفلس قال المفلس فينا بل لا درهم له ولا دينار اللي معهوش فلوس فقال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج ما شاء الله الله أكبر أعمال جميلة اهي ما شاء الله لكن عنده مشكلة كبيرة قوي يأتي وقتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا شوف بقى المصيبة فيع- فيعطى هذا أو فيأخذ هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار خد بالك من لفظ الحديث قال فيعطى هذا من إيه؟ ما قالش من صلواتي ولا من زكواتي ولا من حج ولا من صيام لا قال من حسناته يبقى إذا الراجل ده كويس وكان عمله خالصا لوجه الله وكان على آه، آه، تبعا فيه رسول الله لأن هم دول شرطين قبول العمل يا جماعة شرطين قبول العمل ان يكون العمل خالصا لوجه الله الحاجه الثانيه اكون متبع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراجل ده كان مخلص اي نعم وكان متبع للنبي أي نعم وقبلت أعماله أي نعم والدليل إن هو أخذ حسنات فيعطى هذا من حسنات الله طب ما كان ممكن ربنا يعامله بمعادلة حسابية إزاي أنت عملت كم حسنة مليون حسنة واغتبت الناس بمقدار قد إيه برضه مليون حس... مليون سيئة واخد بالك خلاص ناخد دي من دي ويجي يوم القيامة ما يلاقيش ولا حسنة لكن لا مش هي دي الحسرة عارف الحسرة إيه الحسرة إن يجي يوم القيامة ربنا يعافينا ويعافيكم يلاقي جبال حسنات وفجأة يلاقي حواليه ناس ده بيقول له خد بالك انت غتبتني اديني حسنات ياخد حسنات وانت انت مشيت بيني وبين اخويا بالنميمه اديني حسنات وانت خدت فلوسي وما ما ردتهاش اديني حسنات وهكذا فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي يا خبر رب جبل الحسنات كله خلص طب خلصت الحسنات يا رب اعمل ايه فيؤخذ من سيئاتهم ثم تطرح عليه ثم يطرح في النار ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب من الغيبة وخد بالك أخويا وحبيبي قبل ما نخش في الحديث في نقطة مهمة جدا جدا جدا بس والله ما هقولها إلا لما تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن يا جماعة الخير في ناس فاهمة إن أنا لما اغتاب حد أنا بس اللي باخد الذنب وإن اللي بيسمعني ده ملوش ذنب في حاجة وبعض الناس تقول إيه ها معقولة حصل ده كله يا خبر أب- كل ده يطلع من فلان يا خبر أب- وبعدين في الآخر خالص استغفر الله دعا الخلق للخالق هو عمال يسمع غيبة بقاله نص ساعة لا أخويا حبيبي عايز أقول لك على معلومة قد تكون جديدة شوية أنت عارف إن اللي بيسمع غيبة بياخد نفس الذنب بتاع اللي بيغتاب يا شيخ الله يبارك فيك انت اتفقنا مع بعض من الحلقه الماضيه انك ما فيش كلمه تقولها الا بدليل وانا موافقك والله بس تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم في قصه آه، كعب بن آه، في قصه آه، ماعز بن مالك الاسلمي لما ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله زنيت فطهرني بالحد آه، سالوا النبي كم سؤال وفي الاخر خالص طبق عليه الحد فالمهم هم ماشيين النبي عليه الصلاه والسلام ماشي وسط الصحابه فاتنين من الصحابه واحد اتكلم والتاني سمع الحديث رواه مسلم ده في إحدى روايات الموضوع ده فواحد منهم قال إيه أما وسع هذا الرجل إلا أن يرجم خد بالك أما وسعته نفسه حتى رجم رجم الكلب يعني ما كانش يسيب نفسه وخلاص ومش لازم يقول للنبي إن هو زنى وكان الموضوع هيعدي يعني لازم يروح يقول للنبي عشان يترجم فقال كلمة وحشة قوي قال حتى رجم رجم الكلب التاني اخويا وحبيبي ما نطقش ولا كلمه هو سمع بس وايه وسكت يعني فراح النبي ساكت ويعني ايه وسابهم كده شويه وبعدين وهم ماشيين فجاه وصلوا لحد مكان كده اعزكم الله لقوا فيه حمار ميت وقد انتفخت بطنه وارتفعت قوائمه يعني عياذا بالله آه، آه، آه، اصبح رائحته منتنه فقال النبي أين فلان وفلان فين وفلان وفلان فقالوا نحن يا رسول الله فقال كلا من جيفة هذا الحمار قالوا غفر الله لك يا رسول الله ومن يأكل من جيفة الحمار قال ما نلتما آنفا من عرض أخيكما ماعز أشد عند الله عز وجل من أكلكما لهذا الحمار سبحان الله ايه ده معقولة معقولة طب وقال ايه قال ما نلتما الله ده واحد بس اللي اتكلم يا رسول الله ايوه ما هو اللي سمع زي اللي اتكلم ولذلك كانت نصيحة بقى النبي عليه السلام ايه قال من ذب يعني من دافع من ذب عن عرض اخيه ذب الله عنه النار عن وجهه يوم القيامة انت لما تيجي تلاقي واحد باقي بيتكلم على هو قول له الله يبارك فيك غفر الله لنا وله ربنا يكفينا يكرمك ويحفظك يقول لك ده بخير قول له لا يا اخي والله ده انسان كريم وفاضل يقول لك ده كذا يقول لك قول له لا والله يا اخي ده انسان محترم وهكذا دافع عن عرض أخيك حتى يدفع الله عز وجل النار عن وجهك يوم القيامة هنخش بقى في أول حديث وأول ليلة في بيت النبي ونشوف أمنا عائشة حكت القصة إزاي تعالوا نشوف القصة الجميلة البهيجة الرائعة بس بعد هذا الفاصل فابقوا معنا اوعى تروح يمين وشمال خليك معانا الليلة دي جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء
حاضرتان قديمتان قدم البشر مكة المكرمة والمدينة المنورة ولهما مهبط الوحي حيث البيت العتيق بيت الله في الأرض قال بعض العلماء لو وقع البيت المعمور على الأرض لوقع على الكعبة وثانيتهما طيبة آه وأول عاصمة للإسلام فهي أول مدينة في التاريخ يسميها نبي بالصورة والشهادات توجد إشارات مجموعات العماليق التي كانت في يثرب بالكتابات والوشف معالم تاريخية حضارية وروحانية للمدينتين المقدستين في لا خطى الرسول تشاهدونه في هذه الأوقات على قناة اقرأ
تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حبيبي في الله وأختي في الله وأهلي وأحبابي حاسين إن أنتوا الليلة دي داخلين بيت النبي حس المعنى الجميل ده حضرتك الآن داخل بيت النبي حضرتك الآن داخل بيت النبي هدوء جميل قوي قوي حسوا بروحانات الحلوة ديت أنتوا الآن داخلين على النبي النبي قدامكم الوش المنور الجميل المضيء وامنا عائشه قاعده جنبه فبتتكلم معاه بتقول له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انا عايز احكي لك حكايه 11 امراه كانوا في الجاهليه قعدوا مع بعض واتفقوا مع بعض ال 11 ان مفيش واحده فيهم تكتم اي خبر عن زوجها كل واحده هتقول اللي في زوجها بالملي وبالحرف الواحد واحنا قاعدين نتفرج على امنا عائشه وهي عماله بتحكي للنبي حكايه ال 11 امراه الاول قبل ما نخش في القصه ان شاء الله احنا معانا النهارده شويه SMS كده جميله جت الحلقه اللي فاتت او جت على مدار الاسبوع فيها شويه بشرات حلوه قوي قوي قوي جميله لما قلت لكل الناس اللي بيتفرجوا علينا وكل حبايبنا ربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويجمعنا وياكم في الفردوس قلت ابعتوا لنا لو انت قدام النبي لمده دقيقه هتقول له ايه هو هتقدم له هديه جت هدايا جميله قوي قوي وحاجات بشريات زي الفل ان شاء الله نعرفها ان شاء الله في الفاصل الثالث ومنتظرين برضو SMS بتاعتكم انها تيجي ان شاء الله خلال الحلقه وهنرد عليها في اخر الحلقه ان شاء الله ونتكلم عن اجمل الرسائل اللي جت وبالله عليك ما تنساش كل حلقه هيبقى سؤالنا الثابت هديتك اللي هتقدمها ايه للنبي طبعا في ناس قدمت ولسه ناس هتقدم لان ربنا اللي قال كده من المؤمنين رجال مش مقصود بالرجال هم الرجاله فقط الرجال مقصود بها عامه المسلمين من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحده الحمد لله اهو في ناس بعت ده ومنهم من ينتظر منتظرين برضه اللي لسه هيبعتوا ان شاء الله هديتهم للنبي صلى الله عليه واله وسلم خلاص اتفقنا داخلين على النبي صلى الله عليه وسلم النبي قاعد مع امنا عائشه وابتدى يسمعها الله ده النبي مشغول جدا النبي عليه اعباء الامه كلها ورغم ذلك النبي قاعد يسمع أمنا عائشة على الأقل لمدة نص ساعة في حديث طويل جدا جدا ورغم ذلك والنبي مركز مركز معاها مش مجرد يا جماعة بيسمعها وخلاص أهو اتكلمي قولي اللي في نفسك وخلاص وهو النبي عليه السلام بيفكر في حاجة تانية وبعدين في الآخر خلاص قلتي إيه؟ لا ده سمعها لحد ما خلصت كل الكلام وراح النبي منقي أحسن واحد كان في الحديث دوت اللي هو أبو زرع وراح قايل لأمنا عائشة كنت لك كأبي زرع لأم زرع اللي كانوا بيحبوا بعض جدا غير أني لا أطلقك يا الله الحديث بيقول إيه أمنا عائشة بتقول إن جلس 11 نسوة قاعدة مع النبي هي بتحكي له دلوقتي تقول له يا رسول الله 11 واحدة قاعدين مع بعض وكل واحدة قالت للتانية إيه مش عايزين نكتب أي خبر تعالوا نحكي أخبار أزواجنا كلهم بلا يعني ما نخبيش أي حاجة خالص تمام كده؟ آه تمام فأول واحدة قالت أمنا عائشة بتحكي بقى للنبي عليه السلام بتقول له أول واحدة قالت قالت زوجي لحم جمل غث معلش اللغة العربية بتاعت زمان بقى كانت صعبة شوية كده ومكلكعة لكن هنفسرها دلوقتي حالا زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر لا سهل في فيرتقى ولا سمين فينتقى ايه معنى الكلام ده طبعا لازم نترجم وانا عشان اترجم لازم انت تصلي على حبيبك صلى الله عليه واله وسلم بتقول ان زوجها دوت جمع بين سوء الخلق وبين سوء المعشر راجل لا يطاق يعني دي اول واحده جابت زوجها بالضربه القاضيه خلصت عليه واخد بالك الراجل ده كان صعب جدا جدا الراجل ده زوجته بتوصفه بتقول زوجي عامل زي اللحمه الجملي طبعا اللحمه الجملي لحمه غير مرغوب فيها اصلا واكبر دليل على ان اللحمه غير مرغوب فيها ان الناس لما بياكلوا اللحمه الجملي بيعملوا ايه بيعملوا كفته ليه يعني يا دوب عشان تترمي على طول على المزلقان يعني ما فيش وقت ايه لا تمضغ ولا تتمتع مثلا زي اللحمه الثانيه واخد بالك زي لحم الشياه او اللحم الثاني انما لحم الجملي في الغالب بيتفرم ويتعمل كفته عشان يترمي على طول قالت هو رغم ان هو لحم لحم جملي يا ريته لحم جملي مثلا جمل صغير لا ده جمل معجز ولحمه صعب جدا ومن أسوأ أنواع اللحم ويا ريت كده وبس ده هو يا ريت حتى قريب عشان نقدر نجيبه لا ده هو على رأس جبل والجبل ده وعر جدا يعني لا أنت من السهل أن أنت تروح تجيبه ولو حتى جبته مش هتستسيغ طعمه لأن طعمه مر جدا عايزة تقول أن الراجل ده لا يطاق يعني ايه المعامله معاه من اصعب المعاملات تخاف تنطق معاه كلمه والا في, في لحظتها على طول هيقوم يا يضربها يا يطلقها يعمل معاها اي مشكله المهم ان هو زوج لا يطاق جمع بين سوء الخلق وبين سوء المعشر وانا عايز اقول كلمه يا جماعه اي زوجه في الدنيا اوعى انت كزوج تظن انك انت تقدر تكسب قلب زوجتك بفلوسك تبقى اخطات تبقى فاهم زوجتك غلط تبقى ما عرفتش طبيعه المراه احنا عايزين نعالج مشاكل الزوجة من خلال احنا بنحكي اه لكن من خلال ما بنحكي عايزين نقول الزوجة تتعامل ازاي والزوج يتعامل ازاي والحياة الزوجية تمشي ازاي والحب يرجع مرة تانية ازاي وهو النبي لما استمع لهذا الحديث وكأنه أقر أمنا عائشة على أنها تروي له الكلام ده كله خدوا بالكم فكون النبي يسمع الكلام ده كله كأنه بيقول لك اتعلم اتعلم لأن سنة النبي يا جماعة سنة النبي ثلاث حاجات قول وفعل وإقرار اوعى تكون فاكر بس ان سنة النبي هي الكلام بس اللي بيقوله او هو الفعل بس اللي بيفعله لا سنة النبي عليه السلام قول وفعل واقرار صلى الله عليه واله وسلم فالنبي عليه السلام بيوضح بقى بيوضح في احاديث كتيره جدا ان حسن الخلق ذهب بخيري الدنيا والاخره الله اكبر رساله الاسلام يا جماعه الخير رساله اصلا اخلاقيه قال حبيبنا صلى الله عليه واله وسلم قال حينما يعني حينما تكلم عن حسن الخلق بأبي هو أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم قال أحاديث كثيرة جدا قال أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا عايز تعرف مدى كمال الإيمان في قلب العبد ما تبصش لعبته بص لأخلاقه واخد بالك بص الأخلاق الإنسان ده عامله إزاي أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا طيب سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق طب عايز أتقل ميزان يوم القيامة أتقله بحسن الخلق قال صلى الله عليه وآله وسلم إن أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة أو ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق أكتر حاجة تقل ميزانك حسن الخلق طب سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن حسن الخلق يوصل لحد فين قال إن المؤمن ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم الله أكبر يعني أنا ممكن بحسن أخلاقي أدرك يوم القيامة درجة الصائم القائم أي نعم ليه؟ لأن النبي قال كده صلى الله عليه وسلم لا فوق ده كله كمان ده أنت عايز تضمن أعلى درجة في الجنة إيه رأيك؟ بحسن الخلق إيه الدليل على كده؟ قول النبي بتصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال أنا زعيم يعني أنا ضامن ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه لا ده اللي أجمل من ده كله بقى نفسك تكون جنب النبي في الجنة آه طبعا طبعا طبعا ده واحد من الصحابة النبي سأله صلى الله عليه وسلم وقال له إيه قال له آه يعني سلني شيئا يا ربيع ربيع ده كان بيجهز مية الوضوء للنبي عليه السلام قال له سلني شيئا يا ربيع اطلب اللي انت عايزه من غير ما يتردد ربيعة ده خدوا بالكم كان عنده 17 سنة وكان من أهل الصفة ومش لاقي ياكل وما عندوش بيت ونفسه يتجوز ورغم ذلك ما طلبش أي حاجة غير إنه قال إيه؟ قال أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله فقال النبي أو غير ذلك أطلب حاجة تانية يا ربيعة ده أنت, ده أنت فقير ومش لاقي تتجوز ونفسك في بيت قال هو ذاك يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأعني على نفسك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة في الجنة الحديث الثاني الحديث الأولاني ده رواه مسلم الحديث الثاني ده رواه الطبراني في الصغير والأوسط بسناد حسن إن واحد وأنا بسميه حديث المحب جه للنبي قال له يا رسول الله والله إنك لأحب إلي من نفسي ومن ولدي ووالدي ومن الناس أجمعين وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر فما أصبر يا خبر ما أنت لسه مصلي مع النبي أيوة مصلي مع النبي ومصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ورغم ذلك وحش النبي شوف الحب بقى قال فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك يا رسول الله لكن عندي مشكلة إيه هي؟ قال فإذا ما تذكرت موتي وموتك يا رسول الله ما احنا كلنا هنموت إن ربنا قال كده للنبي قال إنك ميت وإنهم ميتون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون قال له فإذا ما تذكرت موتي وموتك يا رسول الله علمت يقينا أنك إذا مت يا رسول الله رفعت مع النبيين في الجنة وأنا إذا مت ودخلت الجنة فإني أخشى الله أراك أنا مش عاتل هم دخول الجنة أنا عاتل هم أن أنا نفسي أكون معاك في الجنة فسكت النبي ونزل قول الرب العلي ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما الله أكبر ولذلك الرجل اللي جه للنبي عليه السلام والحديث في البخاري ومسلم عن أنس بن مالك جاء رجل قال يا رسول الله متى الساعة هي القيامة إمتى شوف النبي صرفهم من المهم إلى الأهم قال وماذا أعددت لها أنت بتسأل عن يوم القيامة ما تسألش عن يوم القيامة أنت جاهز للقاء الله ولا مش جاهز قال وماذا أعددت لها قال ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام غير أني أحب الله ورسوله فقال له صلى الله عليه وسلم فأنت مع من أحببت يقول أنس فما فرحنا بعد الإسلام بشيء مثل فرحنا بهذا الحديث لي أنس رضي الله عنك وأرضاك قال فإني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأرجو أن أحشر معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم وإحنا والله يا رب والله يا رب بنحب رسول الله ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم وبنحب أبو بكر وعمر وكل الصحابة بل وكل الصالحين من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونرجو أن نحشر معهم وإن لم نعمل بمثل أعمالهم فعايز تكون جنب النبي في الجنة أي أيوة والله اسمع الكلام حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم قال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الله أخويا وحبيبي أختي الفاضلة ما فيش أجمل من حسن الخلق بين الزوجين أنا ممكن أروح وأجيب لزوجتي وأنا, وأنا مروح تورتاية حلوة وأعد على بتاع مجوهرات أجيب لها خاتم جميل وأعد أجيب لها شوية حاجات وأخش وأقوم رميها لها كده وأقول لها على الله يطمر فاهم ازاي انا ضيعت كل اللي انا عملته ده كله بالكلمه الوحشه اللي قلتها وممكن اخش على زوجتي وانا مش جايب اي حاجه ايد ورا وايد قدام مفيش اي حاجه في ايدي ورغم ذلك اخش اقول لها يا سلام يا حبيبتي والله ده انا بشتاق للحظه اللي ادخل فيها بيتي عشان اشوفك واسعد بلقائك ربنا ما يحرمنيش منك يا رب يجمعني بيكي في الجنه زي ما جمعني بيكي في الدنيا والله سامحيني العين بصيره والايد قصيره كنت اتمنى اجيب لك والله الدنيا واللي فيها والله تستاهلي كل حاجه والله كل خير في الدنيا والاخره تستاهليه بس سامحيني والله انا يعني غصب عني يا سلام المراه في الوقت ده الزوجه في الوقت ده تقول له كفايه دخلتك يا حبيبي كفايه بس رؤيتك وكلمتك الحلوه دي كفايه ان انا حاسه من جوايا ان انت تتمنى تجيب لي الدنيا اللي فيها شفت قد ايه عمرك ما هتملك ابدا قلب زوجتك بفلوسك انسى الموضوع ده تماما انما هتملك قلب زوجتك بحسن اخلاقك بمعاملتك الطيبه عشان كده المراه الاولانيه جابت زوجها بالضربه القاضيه قالت حتى لو كان بيجيب وحتى لو كان عنده خير وحتى وحتى كل ده ضاع بسبب سوء الخلق وبسبب سوء المعشر زوجي لحم جمل غث لحم الجمل أصلا ما يتاكلش وفوق ده كله كمان لحم جمل رديء جدا جدا على رأس جبل وعر فوق الجبل في قمة الجبل إفريست ولا الهيمالايا ولا فاهم ازاي لا سهل فيرتقى يعني الجبل ما هوش سهل عشان نقدر نطلع فوقيه ونجيب اللحم ده تمام ولا سمين فينتقى ولا حتى اللحم يستاهل ان احنا نتعب عشانه ونجيبه من فوق قمة الجبل دي كانت الزوجة الاولانية اللي ضربت جوزها بالضربة القاضية قالت ايه قالت زوجي لحم من جمل الغس طيب ومش عايزين ننسى يا جماعه بالله عليكم ال SMS ان شاء الله عشان نعلق عليها في اخر الحلقه ان شاء الله ومعانا شويه هدايا جميله قوي قوي قوي ان شاء الله وبنقول عايزين ال SMS يدور حوالين هقدم ايه هديه للنبي عليه السلام واكتب اسمك يا ريت اكتب اسمك او اسمك علشان نشكركم وندعي لكم وانا والله الذي لا اله غيره الناس اللي بعتوا SMS في الحلقه الماضيه وانا قراتها ونقيت منها بقى الحاجات الهدايا التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم والله يعني دعيت لهم يعني بفضل الله سبحانه وتعالى في جوف الليل في الثلث الاخير من الليل دعاء اسال الله عز وجل ان يجمعني واياكم في الفردوس الاعلى قولوا امين الزوجه الثانيه قالت ايه بقى قالت زوجي لا أبث خبره إني أخاف ألا أذره إن أذكره أذكر عجره, عجره وبجره إيه معنى الكلام دوت هنعرف معنى الكلام دوت بعد فاصل قصير فابقوا معنا وحد يروح يمين ولا شمال خليكم معنا في قناة اقرأ إن شاء الله جزاكم الله خير على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفاء
هذا البرنامج في رحاب الروضة النبوية الشريفة هو الجزء الثاني سنتعرض لجوانب من هذا المسجد ومن هذه الروضة النبوية الشريفة ونرى كيف أدب أصحابهم كيف تعامل معهم كيف استقبل وفود في هذه الروضة كيف تعامل مع أهل بيته الطيبين الطاهرين كيف تعامل مع صحابته الدكتور محمد عبد يماني في رحاب الروضة الشريفة في جزئه الثاني تشاهدونه في الأوقات التالية
الآن يمكنك الحصول على خدمات جوال اقرأ الإسلامية والاختيار من مجموعة قنوات تشمل أهم مختصرات ومحتوى وأخبار قناة اقرأ الدنيا بخير أخبار الخير والبركة في العالم الإسلامي دليل قناة اقرأ فتوى اليوم السيرة النبوية لتثري معلوماتك يوميا من السيرة النبوية العطرة أدعية وأذكار حديث اليوم تزيد من اتباعك لتعليمات الرسول الكريم للاشتراك ارسل رسالة فارغة إلى الأرقام التالية قوي إيمانك على جوالك
حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم في بيت النبي احنا الليله دي مقضيين اول ليله في بيت النبي والليالي هتبقى كتير ان شاء الله هم زمان كانوا عملوا كتاب اسمه ألف ليله وليله ان شاء الله حلقاتنا هتبقى اكتر من ألف ليله وليله ان شاء الله ونفضل على طول مقضيين كل يوم ثلاث ليله في بيت حبيبنا صلى الله عليه وسلم ونشوف ايه اللي كان بيحصل في بيت النبي عليه السلام وازاي النبي كان عايش وازاي زوجاته كانوا عايشين ومستمتعين اجمل حياه واسعد حياه في ظل منهج الله عز وجل وفي ظل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ظل هذا الخلق العظيم لصاحب الخلق النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم حاجت لنا سورة رسائل SMS جميلة جدا جدا بس هناخد شوية بس في الحديث كده إن شاء الله ونكمل ونستقبل إن شاء الله مجموعة مكالمات في آخر حلقة إن شاء الله تكون برضه في نفس مجال الموضوع إن شاء الله عن الحياة الأسرية الجميلة وعن السعادة الزوجية أتمنى أسمع زوجة بتقول لي أنا بحب زوجي وبدعي له ليل ونهار اتمنى اسمع زوج بيشكر في زوجته ويقول زوجتي يا سلام ربنا يبارك لي فيها ربنا ما يحرمنيش منها اتمنى ما يكونش كل الاتصالات مثلا ان انا بشتكي من زوجي عمل فيا او زوجتي عملت فيا اتمنى يكون في حب في بيوت المسلمين وان شاء الله في خير كبير جدا والخير هيكتر وهيكتر وهيكتر يعني ان شاء الله طول ما احنا ماشيين ورا النبي صلى الله عليه وسلم وطول ما احنا عايشين مع النبي صلى الله عليه وسلم الزوجه الثانيه قالت يا جماعه قالت زوجي لا ابث خبرا انا مش هقدر اجيب سيرته ولا اتكلم عنه ولا كلمه طب ليه يا ستي ايه اللي خليك مش عايزه تقولي قالت اني اخاف الا اذرى اني اخاف الا اذرى يعني الا ديت العلماء قالوا لا زائدا يعني إيه؟ زي قول المولى عز وجل لا أقسم بيوم القيامة يعني أقسم بيوم القيامة ولا زائدا يعني إني أخاف ألا أذر يعني إني أخاف أن أذر خايف لو نطقت كلمة الراجل دوت يطلقني لأن الراجل ده أنا عايشة معاه كده يعني عيشة ما يعلم بها إلا المولى عز وجل فعشان كده مش قادرة إن أنا أقول كلمة لكن لو اتكلمت بقى يا جماعة هي طبعا قالت مش هتكلم واتكلمت قالت لو هتكلم بقى إن أذكره أذكر عجره وبجره طبعا ايه العجر وايه البجر هنعرف دلوقتي حالا بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم العجر انتفاخ عروق الرقبة انت عارف في واحد بيبقى عصبي جدا جدا لدرجه لما يجي يتكلم كده تلاقيه بتشنك وعروق رقبته ايه ده ده يعني طالعه كده عامل زي صدام ال- البولونيز واخد بالك فيعني فتلاقي المساله عنده صعبه شويه ادي العجر والبجر انتفاخ عروق البطن عايزه تقول ايه عايزه تقول جوزي دوت لو حبيته تعد العيوب بتاعته دي طبعا برضه ضربته بالضربه القاضيه قالت لو حبيته تذكره العيوب بتاعته فالعيوب بتاعته لا تذكر حاجات كتيره جدا عيوب ظاهره وعيوب باطنه عشان كده انا مش قادر اتكلم عنه ولا قادر اقول لكم عيوبه لانه لو هذكر عيوبه مش هنخلص هقول ايه ولا ايه ولا ايه انت عارف في زوجات كده تقول لك زوجي ده ما فيهوش خير خالص بالمره طبعا ممكن تكون الست ديت منصفه وممكن تكون مش منصفة لأن النبي عليه السلام قال آه، لو أحسن آه، آه، رجل إلى إحداهن آه، الدهر كله قالت ما رأيت منك خيرا قط اللي هي حتة إيه يكفرن العشير طبعا ده موجود في بعض النساء لكن ان شاء الله النساء اللي قاعدين قدامنا دلوقتي ان شاء الله ما يكفرنوش العشير ان شاء الله زوجات محترمات ان شاء الله ربنا يحفظكم ويبارك فيكم رب العالمين شاهد في موضوع اخويا حبيبي ان الزوجه دي بتوصف زوجها انه عيوبه كتير قوي كتير قوي ولا تطاق يعني مش ممكن واحده في الدنيا دي كلها تتحمل مثل هذا الرجل وبعدين بتقول وفوق ده كله انا انا كان نفسي اتكلم بس لو اتكلمت انا خايفه يعني ان إن لو اتكلمت الراجل ده يطلقني فعشان كده لم تنطق ولا كلمه قالت لو هتكلم اذكر عجراه وبجراه يعني اقول لكم ان في عيوب كتيره جدا جدا ظاهره وباطنه ومش هتتعدى عشان كده انا مش هتكلم طيب التالتة قالت ايه بقى التالتة دي بقى يعني ايه حاجه صعبه شويه قالت ايه طيب معانا تليفون طيب معانا اتصال السلام عليكم الاستاذه ناديه من العراق
السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته السلام عليكم شيخ محمد عليكم السلام كيف الحال يا شيخ محمد؟
يا اهلا وسهلا بحضرتك تفضلي يا اختي والله ناديه العظيم رب العافية العظيم أن يشفيك ويشفي جميع مرضى المسلمين يا رب امين يا رب العالمين ربنا يبارك فيك ويحفظك اتفضلي يا اختي الله ناديه يسلمك يا رب أما يعني أنا طيب أنا أقول أرد أقول يعني أشارك إني لو رأيت الرسول دقيقة واحدة الله.
يعني بصراحة ما أعرف يعني إيش راح أقول بس أقل ما بتيجي راح أقول له أقول يا رسول الله يعني إحنا مهما صبرنا وتحملنا فأنت قدوتنا في التحمل والصبر طب الهديه اللي هتقدميها للنبي يا أما اختي ناديه هديتي- ايوه فأي هديتي أما هديتي إلى يا ربي أتمنى أن يكون نقابي اللي لبسته حتى يفرح الرسول بي يوم القيامة لأني رضيت به الله الله ربنا يكرمك يا رب ربنا يحفظك يا اختي وجزاك- ناديه الله يسلمك يا رب الله يحفظك ويحفظ اخواننا الله يسلمك.
وحبايبنا دعينا بالثبات يا رب ربنا يا رب يفرج دعينا عن بالثبات يا ربنا رب.
يثبتكم ويحفظ أهل العراق يا رب العالمين ويفرج همهم يا رب العالمين الله- الله- وينصرهم على من عاداهم الله يسلمك يا رب آمين يا رب جزاكم الله خير الله يخليك يا أختي نادية ربنا يحفظك يا رب العالمين جزاكم الله خير على الاتصال آه التالتة بقى بتقول يا جماعة التالتة بتقول ده ما زالت أمنا عائشة قاعدة مع النبي وإحنا بقى دلوقتي جوه بيت النبي كأننا جوه بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعمالين شايفين أمنا عائشة بتتكلم مع النبي والنبي منتبه ليها جدا بيسمع كلامها حرف حرف التالتة قالت إيه؟ قالت زوجي العشنق كلام تقيل شوية معلش زوجي العشنق إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق زوج العشنك ايه العشنك ديت العشنك دي عشان تلاقينا مترادف في اللغه العربيه يمكن تتوه شويه انما هي مجملها كده كما قال العلماء العشنك يعني بالبلدي كده وسامحوني يعني طويل وهبل يعني فاهم ازاي يعني هناك تباعد ما بين عقله وما بين قلبه هو انسان مش منضبط انسان آه، دماغه مش مظبوطه لو اتصرف بيتصرف تصرفات يعني شويه سفيهه شويه ما بيعرفش ي- يتكلم صح بيتعامل مع زوجته أسوأ معاملة لا يتحمل منها أي كلمة لو نطقت كلمة وقالت له أنت غلطت في كذا هيطلقها ولو سكتت فهي معلقة ليس لها أي حق عنده ليس لها أي قدر عنده هو سيبها بس في البيت تأكله وتشربه وتنظف له بيته لكن لا علاقة بين هذا الزوج وبين زوجته يعني عايش حياة صعبة جدا جدا طب ده كده احنا بقينا 3 0 يعني الثلاث زوجات آه، يعني اتكلموا عن ازواجهم بالضربه القاضيه ما فيش ولا واحده لحد الان آه، يعني قال- قالت كلمه خير في زوجها فدي قالت زوج العشنق إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق لو نطقت وقلت هو عيوبه إيه أو حتى ناقشته أو قلت لأي حد يا جماعة كلموه هتطلق ولو سكت فأنا معلقة لا أنا زوجة ولا أنا مش زوجة ولا وأنا ساكتة وراضية لأن عندي أولاد فعايزاهم عايزاهم ياكلوا ويشربوا وأنا ما عنديش أي مصدر إن أنا أكلهم فسايبها يأكلهم وشاربهم لكن أنا في النهاية أنا مانيش زوجة طيب الرابعة بقى دي أول واحدة تشكر في زوجها وأول واحدة تثني على زوجها ويبقى كده ثلاثة واحد قالت الرابعة زوجي كليل تهامة خدوا بالكم لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة الله الزوجة الرابعة دي بقى بتوصف زوجها بأجمل الأوصاف بفضل الله سبحانه وتعالى بتقول زوجي ده بقى لا ده زوجي ده بقى ما يتوصفش بقى عارفين ليه التهامة دي مدينة ما بين اليمن والحجاز من أجمل الأجواء اللي موجودة على وجه الأرض مدينة تهامة بتقول زوجي يعني زوج راجل رقيق جدا راجل مشاعره كده حساس جدا راجل لذيذ قوي قوي ما شاء الله وراجل حساس وكلامه حلو و- وحسن الخلق وحسن المعشر لدرجة انها وصفته بانه معتدل جدا زي الجو اللي معتدل في مدينة تهامة قالت لا حر ما هوش عصبي قوي قوي مع الاقل كلمه يقوم ده خناقه مع زوجته فمزاج ولا قر وما هوش بارد انت عارف الزوجه برضو تتعب لما تلاقي الزوج عصبي جدا او بارد جدا بتقول هو ما شاء الله هو معتدل تمام بقالت إيه؟ لا حر ما هوش عصبي ولا قر انه بارد ولا مخافه لما عاوز اتكلم معاه ما بقاش خايفه منه انت عارفين يا جماعه في زوجه تيجي تتكلم مع زوجها تقول والله بخاف اتناقش معاه لو نطقت كلمة في وجوده أخاف لحسن يعمل لي مشكلة ويعمل لي خناقة ويتقلب عليا فأنا وأنا بتكلم معاه بحسس على الكلمة هذا الرجل بئس الزوج يا جماعة الزوجة لازم لما تتكلم مع زوجها حتى لو غلطت في كلمة وهي مش قصدها وهتتأسف الزوج لابد يكون صدره متسع يقبل منها الاعتذار ويحاول بقدر الإمكان ان هو يكون رحيم بزوجته ويحاول بقدر الإمكان ان هو يكون أليف في معاملته مع زوجته بحيث ان هي وهي بتتكلم معاه ما تبقاش خايفة منه لأن يا جماعة المبدأ بتاع زمان اللي هو اذبح القطة فاهم ازاي من آه، من أولها ده مبدأ غلط بالعكس ده النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي طب معانا تليفون السلام عليكم عليكم السلام أم عبد الرحمن من أمريكا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ محمود يا أهلا بحضرتك بارك الله فيك يا أخي الكريم ربنا- وفي علمائنا جميعا ربنا يعزك ويحفظك يا رب آه شيخ محمود أنا عايزة أبشر حضرتك الله إني يبارك فيك.
هديت للنبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام.
آه صيام داوود الله.
وصلاة الفجر يوميا بمشيئة الله الله أكبر ربنا يعزك يا رب ويحفظك ما شاء الله آمين يا رب ما شاء الله و... وأنا بصلي قبل الظهر أربعة وبعد الظهر أربعة وبصلي قبل العصر أربع ركعات كمان ما شاء الله ما شاء الله آه، ولكن بالله عليك يا أخي الكريم واسمح لي أن أقول يا أخي اتفضلي ربنا يبارك فيك فأنا أطلب منك طلب واحد فقط اتفضلي يا أم عبد الرحمن تحت أمرك ادعي لي أن حاضر.
الله جل وعلا يرد إلي زوجي كما رد يوسف إلى أمه أسأل الله عز وجل أن يرد إليك زوجك يا يا أم عبد الرحمن وأتمنى كل اللي ما سامعيني دلوقتي يقولوا آمين آمين يا رب ربنا بارك يرده الله لك يا رب ويحفظك يا رب العالمين جزاكم الله خيرا طبعا هي قالت جملة حلوة قوي قالت أنا بصلي للأخير.
أربع ركعات قبل الظهر أربعة بعد الظهر لأن في نص حديث إن اللي يصلي أربع ركعات قبل الظهر وأربعة بعد الظهر حرم الله جسده على النار خدوا بالكم طب واللي يصلي أربعة قبل العصر رغم إن هي سنة مش مؤكدة اللي دعا له النبي بالرحمة فقال رحم الله امرأ أو رحم الله رجلا صلى قبل العصر أربعا كما أخبر النبي أسأل الله عز وجل إن ربنا يرد عليك يرد لك زوجك إن شاء الله سالما غانما طب تعالوا بسرعة كده نشوف الهدايا التي قدمت للنبي في الأسبوع الماضي ومعانا برضو SMS لسه جايه جديدة وما زلنا هنستقبل SMS من حضراتكم طول الأسبوع وهيوصلها للإخوة هنا في القناة ربنا يحفظهم يا رب العالمين على يوم الحد أو أو قبل ذلك عشان إن شاء الله نقرأها برضو ونقولها في الأسبوع المقبل وندعو لكل من بعث هدية للنبي صلى الله عليه وسلم آه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هديتي أجتهد وأفعل الذي يرضي الله ورسوله جزاكم الله خيرا أم مندي بتقول هديتي للرسول صلى الله عليه وسلم هلبس النقاب وأحفظ القرآن جزاكم الله خيرا أم عبد الحليم قالت ربنا رزقني بهناء وعبد الحليم وعبد الرحمن ومصطفى وه... وهعمل دولة إسلامية في بيتي جزاكم الله خيرا ربنا يبارك فيك آه و- طبعا في ناس مش سايبين أسمائهم قال هديتي للنبي أني أبر أمي أو هي قالت هديتي للنبي أن أبر أمي برعاية أخويا الصغير المعاق وباقي إخواتي جزاكم الله خيرا بتقول هديتي للنبي هداهم على صيام الاثنين والخميس أنا عايز أذكر إخواني وحبايبي برضو بحاجة إن إحنا عايزين نصوم يوم الخميس اللي جاي والجمعة والسبت هيبقى يوم 13 14 15 ولسه هنقول الواجب حالا طيب آه محمد من الموصل من العراق بيقول لي بحبك في الله والهدية للنبي أحفظ سورة آل عمران جزاكم الله خيرا آه الأخت سماح قالت هديتي هترك الغيبة والنميمة شفتوا الهدايا كلها متنوعة ازاي وجميلة ازاي آه الأخ يسري قال هديتي هترك هديتي للرسول صلى الله عليه وسلم إن أنا هترك التدخين نهائيا إن شاء الله جزاك الله خيرا الأخت أماني من مصر قالت هديتي للنبي هلبس النقاب جزاه الله خيرا آه الأخ الأخت أم زياد قالت هديتي للنبي هصلي هبدأ أصلي ومش هترك ولا صلاة أبدا آه الأخت سماح من السودان قالت هديتي إن أنا هلبس النقاب آه آه في أخت قالت والدتي أمية هتحفظ آية الكرسي هدية للنبي والله كانت يعني هدية جميلة إن ست أمية هتجاهد نفسها وتحفظ آية الكرسي هدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم اللي قال هديتي للنبي عليه الصلاه والسلام ان اكمل بقيه حياتي في المدينه واقوم بخدمه مسجد النبي عليه الصلاه والسلام بدون مقابل لافوز بشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم اسال الله عز وجل ان يبلغنا واياكم شفاعه النبي الاخت نسمه من مصر قالت هديتي للنبي ان انا اصلي قيام الليل الاخ احمد ايمن ربيع قال هديتي للنبي ان انا اكون بر بام وابويا الاخت عفاف من السويس قالت هديتي ان انا هصلي ولم انقطع ابدا عن الصلاه أخت جميلة ما شاء الله عمرها 14 سنة قالت هديتي للنبي هلبس النقاب عندها 14 سنة أخت تانية قالت هديتي للرسول صلى الله عليه وسلم إن أنا لا لن أشاهد غير القنوات الدينية آه وبرضو آه واحدة بعتت هدية للنبي قالت هديتي للنبي حبي لزوجي الله هدية جميلة برضو نادرة شوية يعني طيب تعالوا نشوف التليفون ده قبل ما نكمل هدايا السلام عليكم أستاذة مريم أهلا وسهلا السلام عليكم من المغرب السلام عليكم طيب التليفون اتقطع طيب آه قالت هديتي للنبي عليه السلام آه ان انا من النهارده اصلي قيام الليل هديتي الاستاذ احمد بيقول هديتي مش هسمع اغاني وهنتظم في الصلاه ان شاء الله الاخت منال قال هديتي ان شاء الله هحفظ القران ان شاء الله هديه لرسول الله الأخت نهى بتقول هديتي للنبي عليه السلام إن كنت متبرجة وهلبس الإسدال إن شاء الله الحقيقه آخر هدية آه واحد بعت ما عادش اسمه يعني قال هبني مسجد إن شاء الله هدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآخر هدية وأجمل هدية وردت لي الحقيقة في الأسبوع الماضي آه واحد قال لي أسلمت بسببك يا شيخ محمود بارك الله فيك وفي ذريتك الحقيقة أنا عايز أعرف اسم حضرتك أتمنى تكون متابعنا يا ريت تبعت رسالة تانية باسم حضرتك عشان عايز أدعي لك على الهواء مباشرة في الحلقة القادمة إن شاء الله أخويا وحبيبي وأنا سعيد جدا جدا بإسلام حضرتك ربنا يثبت حضرتك ويبارك فيك ويكثر من أمثالك عايز أقول قبل ما ننسى يا جماعة بالله عليكم واجبنا الأسبوع ده عشان ما ننساش عايزين بقى كل ما بنتكلم عن عودة الحب للبيوت مرة تانية عايزين بيوت بقى بيوت ترضي ربنا بيوت تعيش على هدي نبينا عشان فعلا نعيش كل أسبوع ليلة في بيت النبي ومحدش يستحق يخش بيت النبي إلا اللي بيحب النبي وإلا اللي بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وإلا اللي بيطيع النبي صلى الله عليه وسلم فالواجب بالله عليكم حاجة بسيطة جدا والله لن أكلفك فوق الطاقة ركعتين قيام ليل قبل الفجر اصحى قبل الفجر بنص ساعة صلي أنت وزوجتك وولادك ركعتين مش متجوز صلي لوحدك النبي عليه السلام دعالك أنت وزوجتك بالرحمة وقال رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجه الماء فإن قام وصليا كتب عند الله ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات ركعتين قيام ليل تاني حاجة قراءة جزء قرآن أو حتى أخي خمس صفحات عشر صفحات صفحتين صفحة أي حاجة يبقى ليك ورد يومي من قراءة القرآن الحاجة الثالثة صيام يوم 13 14 15 اللي هم الخميس والجمعة والسبت اللي جايين ان شاء الله بالله عليكم ما تنسوش صيامهم واللي اجمل واللي برضه عايزينه برضه مش عايزين ننساه ابدا ان احنا نحافظ على ذكر الله وعلى الاستغفار وعلى كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه واله وسلم عشان فعلا نستحق كل يوم ثلاث ان احنا نخش بيت النبي صلى الله عليه واله وسلم طيب تعالوا نشوف الرابعه قالت ايه ونختم بها حلقه الليله دي ان شاء الله قالت زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة الراجل ده معتدل جدا الراجل ده بسيط جدا الراجل دوت ما عندوش أي أشياء معقدة معاملته طيبة جدا خلوق مبتسم آه، بيعامل زوجته بأحسن المعاملة بيمتثل أمر النبي عليه السلام حيث قال خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي بيمتثل أمر النبي عليه السلام حينما قال الله الله في النساء يعني اتقوا الله في النساء فهو لا حر ما هوش عصبي مش على الاقل كلمه يقوم عامل مشكله ومطلقها ولا قر ما هوش بارد ما يعني يخليها تقعد تتنرفز هي كمان ولا مخافه لما تعوز تتكلم معاه ما تبقاش عامله حسابها انها بتتكلم مع سي السيد او مش عارف مع مين كده واخد بالك لا بتتكلم معاه على انه زوجها وحبيبها واخوها وابنها و- وابوها وكل حاجه ليها في الدنيا فبتتكلم معاه بحب واحنا قلنا دايما اجمل حاجه ان يبقى في حب بين الزوجين يا جماعه الخير طيب ولا مخافة ولا سآمة كلامه جميل قوي لا أنا بمل منه ولا هو بيمل مني ولا في أي حاجة في حياتنا فيها ملل حياتنا جميلة انتوا عارفين في ناس النهاردة بيقولوا الحياة بقت ملل الحياة بقت فيها رتابة كده غريبة جدا غير يا أخي غير خد زوجتك ولو مرة في الأسبوع اخرجوا تمشوا يعني قول لها طب تعالي نرجع أيام الخطوبة أيام العقد وتعالي نتمشى على البحر كل دول مشوا ترمس وعيشوا حياتكم يعني فاهم ازاي؟ واقعد كده عيش حياه جميله كده مع زوجتك اقعدوا مع بعض ليله كده قول لها تعالي نفتكر الذكريات الحلوه بتاعتنا زمان جمع ولادك وقول لهم حبايبي تعالى احكي لكم ساعه لما رحت اتقدم لمامتكم كان ايه اللي حصل وايه المشاكل اللي حصلت واتغلبنا عليها ازاي والدنيا كانت جميله ازاي وقدرنا نجهز العفش ازاي وكنا بننقيه ازاي والمعامله كانت ازاي والله الذي لا اله غيره هتلاقي البيت مليان سعادة وحب و- وهتلاقي الأولاد فرحانين وبيحبوا الجواز عكس بقى أولاد مساكين ليل ونهار الأب بيتخانق مع الأم والأم بتتخانق مع الأب البنت تتعقد من الجواز والولد يتعقد من الجواز بكل أسف وإحنا السبب عشان كده بنقول الزوجة الرابعة ديت دي كانت أول واحدة تشكر في زوجها ما زالت الجلسة موجودة مع أمنا عائشة ومع النبي صلى الله عليه وسلم وهي لسه بتوصف له 11 واحدة كل واحدة منهم بتقول كل اللي في زوجها سواء كانت عيوب أو كانت مميزات ثلاثة ذموا أزواجهم بسوء الخلق والرابعة قالت لا ده جوزي ده ما شاء الله عليه ابن حلال وطيب جدا وخلوق جدا وبيعاملنا أحسن معاملة طب يا ترى الأزواج اللي بعد كده هيقولوا إيه ده اللي إحنا هنعرفه في الحلقة القادمة لكن بالله عليكم مش عايزين ننسى أبدا قيام ليل ركعتين يا جماعة الخير ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين قيام ليل ولو ركعتين آه آه، ورد القرآن ولو حتى صفحتين أو عشر صفحات أو جزء يبقى ربنا يجازيك كل خير أنا عايز أقول لك حاجة حلوة قوي أنت عارف في المصحف شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه بيقول من قرأ حرفا من كتاب الله كتبت له به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف فحضرتك لما تقرأ في المصحف اللي اللي معمول في مجمع الملك فهد رحمه الله رحمة واسعة ال- ال- السطر فيه حوالي 40 حرف والصفحة فيها 15 سطر يعني الصفحة فيها 600 حرف في 10 حسنات ب 6000 حسنة في صفحة واحدة لو قرأت الجزء تاخد 120 ألف حسنة في جزء واحد بفضل الله تقرأه في تلت ساعة لو قرأت كل يوم كل يوم تمن تجزاء قرآن في ثلاث ساعات ونص بفضل الله والله مليون حسنة من سيربح المليون وعايزين ان شاء الله ان احنا نتواعد على صيام خميس جمعه سبت ان شاء الله اللي جايين دولت ولا ننسى الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ان شاء الله نلتقي يوم الثلاث القادم مع تكمله اول ليله في بيت النبي مع اسعد زوجين في الدنيا مع النبي صلى الله عليه واله وسلم ومع امنا عائشه رضي الله عنها وارضاها انا سعيد جدا بلقائكم واشكر كل القائمين على قناه اقرا المباركه واسال الله عز وجل ان يجمعنا في الفردوس الاعلى مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
في حضن البيوت يعيش الدفاء بود ومحبة ولحظة صفاء ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء